مساء الخير على الناس الحلوة وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات النهاردة هنتكلم عن موضوع لطيف حبتين هو إن إيه في أفلام ومسلسلات بيطلعوا فجأة كده أو they come out of nowhere وينجحوا فجأة وأنت ما بتكونش عامل حسابك ان والله الفيلم ده واضح انه مش هيبقى حلو لا الم- مين الممثلين دول لا المسلسل ده شكله يعني م- مش مشجع وبعدين فجأة هوبا تلاقي اللي عمل ده او المسلسل ده او الفيلم ده طلعوا حلوين جدا وتلاقيه معلمه معانا وممكن بقى نقعد نتفرج عليهم كذا مره ونطلع عليهم memes ونقعد ايه نت... نحكي عليهم ويتعادوا وكده دي بتبقى مفاجآت حلوه الصراحه يعني اللي هو ايه فيلم مثلا ما فيهوش ممثلين مشهورين او اللي هو ايه ال budget بتاعته صغيره او نازل مثلا إيه في موسم صيفي ز- زحمه شويه وبعدين فجاه تلاقيه ايه إيه، نجح جدا آه، عجب الناس الناس راحت اتفرجت عليه فانت ما كنتش عامل حسابك ان حاجه زي كده ايه تنجح او تسمع وفجاه ايه بومينج يعني وده برضو في نفس الحكايه للمسلسلات ممكن برضو مسلسل يتعلن عنه وتقول ايه لا الممثلين دول م- مش هيطلع حلو لا آه، بنتفرج عليه بعدين وبعدين يطلع له مسلسل حلو جدا فده اللي احنا هنتكلم عليه في حلقتنا النهارده هنتكلم طبعا على اعمال مصريه طبعا النهارده وزي ما احنا متعودين قبل ما نبدا نقول بسم الله الرحمن الرحيم وهنبدا في اول فيلم معانا في القايمه هو بصوا هو ما كانش مفاجأة انه كان هينجح لكن هو الت- ال topic بتاعه او ال genre بتاعته كانت غريبة لوقتها شوية إيه، بصوا انتوا طبعا عارفين ان في اوائل الالفينات او في اواخر التسعينات اوائل الالفينات كان بقى فيه ترند جديد اسمه المضحكون الجدد او ايه السينما الشبابيه اللي هم ايه ال- محمد هنيدي آه، احمد السقا منى زكي آه، علاء ولي الدين الله يرحمه احمد ادم آه، محمد سعد الليمبي آه، طبعا كلهم اشتهروا جدا في الفتره ديت واللي هم ايه ظهروا فجاه ظهروا اشتهروا جدا الفترة ديت وبقوا يقدموا أفلام كتيرة وبتنجح قوي وأكتريتها كوميدية وفي النص ممكن حاجة أكشن يعني قليل جدا ما كنت تلاقي فيلم أو عمل درامي هوبا جه إيه بقى وفاجئنا كلنا فيلم سهر الليالي يا جماعة نزل سنة 2002 أو 3 مش متذكر الصراحة وكلنا استغربنا يعني ايه ايه فيلم دراما يعني ايه اللي هيبقى فيه مميز يعني وفي ثمانية من الايه مشاهير وقتها اللي هم طبعا last but not least طبعا آه، شريف منير احمد حلمي آه، فتحي عبد الوهاب آه، خالد ابو النجا منى زكي حنان ترك يعني اوعى يعني وطبعا جيهان فاضل وعلا غانم وكان من كتابة السيناريست تامر حبيب كنا من الأوائل المرات اللي نسمع عن تامر حبيب وإخراج المخرج هاني الخليفة كنا برضو أول مرة نسمع عن الاسم ده أو يعني ما كناش عارفينه قوي وقلنا ايه الفيلم الدراما اللي جاي في النص كده يعني احنا عاملين شغالين في كوميدي و... وعمال تضحك وكده ايه اللي الدراما ده هينجح يعني طبعا الفيلم يا جماعه كسر الدنيا طبعا هو كان للكبار فقط اللي هو أم، ده 18 plus دي كان زمان نقول عليها للكبار فقط على طول كده الفيلم طبعا يا جماعه نجح جدا وكسر الدنيا وكان حلو قوي الصراحه إيه، مشاكل زوجيه وكلهم فجاه طلعوا متخانقين مع بعض وطبعا الرجاله ياخدوا بعض ويسافروا اسكندريه بعد ما طبعا مراتاتهم آه، ت- آه، واجهتهم بقى بحاجات غلط هم بيعملوها او ان آه، مثلا احمد حلمي طلع ان مراته وحشه اللي هو كانت حنان ترك يعني مت- بت بتستغله وكده يعني فالفيلم كان حلو جدا وكانت فكرته جديده وغريبه لوقتها يعني كان الواحد بعد عن الاعمال الدراميه بقاله فتره اخرها كانت موجوده في التلفزيون او في الدراما يعني او في المسلسلات يعني وطبعا اشهر حاجه في الفيلم ده طبعا باين من اسمه اغنيه سهر ليالي بتاعه الفنانه العظيمه فيروز للناس اللي ما تعرفش ان الاغنيه سهر ليالي ما كانتش من الحاجات المشهوره قوي لفيروز على الاقل في مصر يعني في ناس عارفاها طبعا في ناس بتسمعها لكن الفيلم ده بقى طلعها السما خصوصا بقى ان هي طبعا كانت في اخر الفيلم لفرح شريف منير على علا غانم والاغنيه اشتغلت في اخر الفيلم ومن ساعتها بقى من حوالي 10 15 سنه ما فيش فرح الا ما بيشغل الاغنيه دي في اخر الفرح يعني زي ما مثلا بنشغل يا دبلة الخطوبه للفنانه شاديه طبعا وقت الخطوبه ودلوقتي اعتقد بقى في اواخر الافراح يشغلوا اغنيه رامي عياش على ما اعتقد يعني فلا الفيلم طبعا came out of nowhere وفاجئنا كلنا وكانت مفاجاه حلوه الصراحه ونيجي لل بعد كده والمره دي مسلسل بقى المره دي وزي ما قلت قبل كده المسلسل ده كان من المسلسلات ال underrated اللي م- م- لازم تاخد حقها اكتر من كده يعني وطبعا المسلسل ده جه م- قليل جدا اللي كان متحمس له لكن فجاه يعني فاجئنا كلنا ان هو فعلا حلو جدا وهو طبعا مسلسل طريقي للفنانه شيرين عبد الوهاب محمد ممدوح سوسن بدر باسل خياط وطبعا كتابه تامر حبيب برضو واخراج المخرج محمد شاكر خضير المسلسل ده لما اتعلن عنه يعني ع- عدى ناس كتير يعني او ناس كتير قالت "آه يا عم فاكس يعني وكمان خصوصا ان طبعا شيرين عبد الوهاب كانت اخر عمل عملته تمثيليا يعني كان قبليها بحوالي 10 15 سنه كان فيلم ميدو مشاكل اول فيلم ل- لاحمد حلمي وكان فيلم مش حلو حال الصراحه وكان فيلم مش حلو الصراحه في حته تضحك بس اتنسى يعني الصراحه وهي كان تمثيلها مش حلو جدا والنقاد قطعوها وقتها إيه المسلسل يا جماعه ز- اتكلمنا عنه قبل كده برضو ان احنا في الاعمال ال underrated المسلسلات ال underrated وكان تمثيلها حلو جدا على فكره يعني واقعي ك- اللي هو ايه مش هقول واقعي لكن طبيعي كده لذيذه يعني فكان المسلسل حلو جدا وهي طالعه آه، مامتها واخوها يعني قاسيين عليها مش عايزينها تغني وهي بقى مع صاحبتها اللي هي كانت طبعا آه، ندى موسى وياسمين صبري كان اول مره نتعرف عليها فالفيلم المسلسل على فكره كان حلو جدا وكان مفاجاه يعني الصراحه اللي هو ايه came out of nowhere وكلنا انبسطنا منه يعني او او الناس ابتدت تتكلم عنه بعد رمضان فابتدى بقى ايه الناس اللي ما خدتش بالها تتفرج عليه بعد رمضان لا ايه ده المسلسل ده حلو لا الاغاني فيه جميله جدا لا التصوير فيه حلو فكويس اللي احنا خدنا بالنا يعني ونيجي طبعا للمسلسل اللي بعد كده اللي برضه ما حدش كان متوقع خالص انه يكسر الدنيا كده ومفيش بيت في مصر ما كانش بيتفرج عليه آه، في 2017 مسلسل سابع جار ما اعتقدش ان مفيش بيت في مصر ما كانش بيتفرج على المسلسل ده ليه؟ لأن المسلسل يا جماعة كان بيمثل تقريبا 80% من البيوت المصرية من حيث بقى ايه الروتين اليومي من حيث الامهات هما بيتخانقوا مع بناتهم او ولادهم من حيث الخالات والامهات هما بيتكلموا مع بعض من حيث اللبس من حيث شكل الواحد وهو قايم آه، من النوم من حيث شكل المطبخ اللي متبهدل من حيث شكل البيت اللي مش عارف ماله المسلسل كان في قمه الواقعيه يا جماعه وطبعا كان آه، اكتريته كان بطوله ناس مش معروفه خالص او ناس لسه صغيرين في ايه في مشوارهم الفني اللي طبعا اللي كانوا بس ال- الكبارات في الف- المسلسل كانوا طبعا الله يرحمها يعني دلال عبد العزيز في اخر عمل ليها في المسلسلات تقريبا وكان طبعا دورها في منتهى الجمال اللي هي طبعا كانت آه، آه، الم- آه، ماما لميا وطبعا اختها الفنانه شيرين طبعا ليلى يعني لميا وليلى اللي هما الاختين اللي هما الخاله والام وبناتهم وولادهم بقى ومشاكلهم كان مسلسل في منتهى الواقعيه وفي منتهى الجمال يا جماعه ما حدش كان يتوقع المسلسل ده هينجح قوي كده وطبعا كان آه، المسلسل لما آه، نزل بقى قلنا ات- آه، القصه والتاليف والاخراج للناس لسه مش معروفين خالص كان اخراج ثلاث مخرجات اللي هم طبعا آه، ايتن امين وهبه يسري ونادين خان نادين خان اللي هي بنت المخرج الراحل محمد خان طبعا الله يرحمه كان بيشارك معاهم في التمثيل كان اسامه عباس آه، وهاني عادل ونيكولا معوض وهيدي كرم وصفاء جلال دول هم الناس المعروفين اما بقى اللي ما احنا ما كناش نعرفهم بقى اللي هم او يعني ادوارهم كنا بيطلعوا في حاجات صغيره او كده اللي هم ساره عبد الرحمن وفدو عابد واحمد داش ورحمه حسن وكان محمود الليثي برضو موجود وطبعا طبعا ربنا يديله الصحه عم محمود البزاوي المسلسل يا جماعه كان آه، يعني هو قصته عباره عن ايه يوميات حاجات بتحصل آه، ع- يوميات عائليه آه، ال- آه، نازلين نازلين يتغدوا بره يقعدوا يتخانقوا قبليها طب نطلب ايه ما نطلبش ايه ايه ده الحاجات دي غاليه إيه رايحين المدرسه ايه ده العربيه عطلت لا مش عارف رايحين النادي ايه ده الحاج... آه، الح... آه، الحاجات اللي بنطلبها ما بقتش موجوده إيه لا مش عارف ايه جاب... جابت لي فستان طلع غالي يعني اللي هم حاجات كلها يوميات عاديه جدا وتقريبا المسلسل ده كان من الاسباب انتشار بعد كده مسلسلات اللي ليها دعوه بالايه بالمسلسلات العائليه ويوميات العائلات وكده اللي هم طبعا آه، زي المسلسل الرائع آه، ابو العروسه يعني ما فيش حد في مصر ما كانش بيتفرج عليه فاللي كان بيميز مسلسل سبع جار طبعا يا جماعه لما نزل الواقعيه الزياده اللي فيه طبعا في حاجات ك- في المسلسل ممكن نتفق او نختلف عليها لكن هي حاجات موجوده حاجات واقعيه وده اللي ميز المسلسل جدا ومحدش كان متوقع خالص ان المسلسل ده ينجح كده و- وك... زي ما قلنا برضو came out of nowhere وعجبنا كلنا والصراحه الواحد بيحب قوي المسلسلات من النوع ده اللي هي بتمتاز بالواقعيه لان يعني مش كل حاجه لازم يا اما عشوائيات وبلطجه يا اما فيلل ومليونيرات فالمسلسل ده كان حلو جدا وفاجئنا كلنا نتمنى نشوف حاجات شبه كده وطبعا نيجي بقى للفيلم اللي بعد كده اللي برضو محدش عمره كان يتوقع انه ينجح خالص ومحدش يعني ك- مين مين الممثلين دول مين المخرجين ومين الكتاب دول محدش كان يعرف خالص آه، ان الفيلم ده هيكسر الدنيا كده وخصوصا انه نزل في صيف 2006 صيف 2006 كان في فيلم ايه يا جماعه نزل فيلم عماره يعقوبيان فانت نازل تنافس حاجه مهوله من الاخر اي نعم طبعا ممكن كانوا نزلوا فرق شهر كده مثلا ولا حاجه وانا طبعا هنا بتكلم على فيلم اوقات فراغ يا جماعه إيه، يعني فيلم يقال ان هو شكل جيل كامل ان هو ايه كان فيلم شبابي فيلم ما فيهوش حد معروف خالص اللي هم كانوا طبعا إيه، يعني آه، وقتهم مش معروفين طبعا هم احمد حاتم إيه، كريم قاسم إيه، احمد عبيد احمد عبيد على فكره ممثل underrated جدا اتمنى نشوفه في ادوار كتيره ورندا البحيري وناس وناس تانيه وكان الفيلم طبعا بيتكلم على ايه مشاكل شبابيه من الاخر كده آه، في اواخر في نص فتره الجامعه بقى من آه، عايزين يعرفوا بنات لا ده مش عارف آه، تعالوا نشرب حشيش لا تعالوا آه، نتعرف على مش عارف ايه تعالوا آه، آه، لا يا جماعه الكلام ده مش غلط لا تعالوا نمت... آه، نخش الامتحانات ونمتحن نبقى شطار احسن بدل ما نخش في السكه دي وطبعا مشاكل كتيره بقى ايه ومشاكل الشباب وفلوس قليله عارفين الحاج... الحاجات ديت يعني الفيلم يا جماعه لما نزل تقريبا مش عارف اتصرف عليه حاجه صغيره جدا تقريبا وقتها طبعا يعني طبعا اتصرف عليه وقتها حاجة- بادجت صغيره يعني م- مين كان يعني الممثلين لسه طالعين وكده لسه ممكن اجر مش عالي الفيلم يا جماعه يقال ان وقتها حقق بتاع حوالي ما يقرب من 16 ل 17 مليون جنيه فعلى بادجت صغيره جدا فالفيلم كسر الدنيا والكل اتكلم عنه وكان مفاجأة حلوة جدا الصراحة أنا الفيلم ده بحبه جدا وفعلا هو ممكن دلوقتي تحس إنه إيه يعني ايجد شوية يعني إن هو إيه ما يمشيش دلوقتي مع أيامنا الحالية لكن وقت ما ما نزل كان واقعي جدا وبيمثل فعلا حالة الشباب بتبقى عاملة إزاي وقتها خصوصا إن أنا لما اتفرجت عليه أنا كنت لسه متخرج بقى لي بقى لي سنة كده ولا حاجة فكان لسه أي كان ريليت يعني للإيه لأحداث ال- الفيلم وكان فعلا فكرته حلوة و إيه، برضو فاجئنا كلنا وانبسطنا جدا ونيجي للمسلسل اللي بعد كده اللي برضه فاجئنا كلنا وكان م- يعني قليل اللي كان متوقع ان المسلسل ده هيعمل ضجه مثلا او كده وح- وانا ف- لو تفتكروا انا المسلسل ده حطيته في قائمه المسلسلات اللي بحبها جدا او اللي هي ايه المسلسلات اللي انتجت اللي فعلا حلوه يمكن من احلى الانتاجات اللي اتعملت وهو طبعا مسلسل بنت اسمها ذات اللي طبعا اوائل آه، بطوله مطلقه لطبعا الفنانه ليلي كريم وطبعا اخراج الرائعه المخرجه الرائعه كامله ابو ذكرى آه، المسلسل يا جماعه نزل زي ما قلنا قبل كده في 2013 على حد ما اتذكر وما اتعملش عليه دعايه كتير على فكره كان طبعا هو من انتاج العدل جروب وطبعا زي ما احنا فاكرين ان المسلسل بيتكلم على بنت اسمها ذات هي اسمها ذات آه، وجايب لك بقى ايه ال- من ساعه وهي صغيره لغايه ما تكبر شويه لغايه ما تتجوز لغايه ما تخلف لغايه ما تبقى جده من آه، فتره الخمسينات آه، لا من فتره الستينات لحد ايه قيام ثوره يناير في 2011 مختلف بقى ايه اجيال آه، مختلف م... اختلاف موضات اختلاف ديكورات بيوت المسلسل كان في منتهى الواقعيه في الحته دي يا جماعه وطبعا الاخراج الرائع للمخرجه كامله ابو ذكرى كان حلو جدا الصراحه خصوصا ان قبل كده كان آه، ال- طبعا المخرجه الرائعه كامله ابو ذكرى كانت قدمت لنا فيلمين آه، شهروها جدا اللي هم طبعا فيلم سنه اولى نصب وبعديها فيلم عن العشق والهوى اللي طبعا كان احمد السقا ومنى زكي واغنيه بتاعت شيرين عبد الوهاب كانت جميله جدا في الفيلم ده وبعديها زي ما تقولوا ايه خدت هياتس شويه كده او ايه يعني ما عملتش حاجات تقيله قوي لغايه ما رجعت تاني بايه فيلم او sorry بمسلسل بنت اسمها ذات وطبعا ده كان زي ما قلنا ده كان من اوائل اعمال اللي اثبتت لنا ان نيلي كريم تقدر تشيل مسلسل وتمثيلها فعلا حلو جدا صراحه يعني وطبعا زي ما احنا فاكرين المسلسل كان طبعا نيلي كريم آه، باسم سمره في احلى ادوار ليه الصراحه وانتصار و... وناهد السباعي وشريف اسماعيل كان صراحه عاملين ادوار في منتهى الجمال والمسلسل كان في منتهى الجمال الصراحه وفاجئنا كلنا ان ابتدى بقى ايه الناس تتكلم عنه word of mouth في النص التاني من رمضان هو كان نزل في رمضان في الفتره دي وناس اتكلمت عنه برضو بعد رمضان يا جماعه لازم تشوفوا المسلسل ده لازم تشوفوا الديكورات القديمه والاعلانات القديمه وايه ال- الموضات القديمه يعني كان المسلسل م- مركز قوي على الحته دي حلوه قوي قوي وفاجئنا كلنا الصراحة المسلسل وكلنا انبسطنا منه جدا ويعني فعلا يستحق انه يتحط في قائمة من احلى المسلسلات اللي اتعملت في ايه الدراما المصرية ونيلي كريم هتطلع معانا برضو في حاجة تانية كمان شوية ونيجي للفيلم اللي بعد كده وده انا فاجئني ان هو انا من اكتر الافلام اللي مؤخرا موتتني من الضحك يا جماعه لان بصوا خلينا صراحه افلام الكوميدي في الفتره الحاليه ما بتضحكش خالص للاسف الشديد يعني مكرره فيها مشكله في السيناريو فيها مشكله في الكتابه وده مش كلام انا لوحدي ده كلام ناس كتيره جدا يعني فالفيلم ده لما نزل في سنة 2017 أنا عمري ما كنت أتوقع إن أنا هموت من الضحك كده وهو طبعا فيلم بنك الحظ إخراج طبعا المخرج الرائع في الكوميديا أحمد الجندي بطولة محمد ممدوح أكرم حسني ومحمد ثروت آه، آه، صالح وعمرو وزير انا بفتكر بس الثلاثه مع بعض انا بقع من الضحك الصراحه الفيلم يا جماعه بصوا يعني هم ما كناش متحمس له قوي يعني وحتى كمان م- ناس كتير ممكن ايه ما فرقش معاهم جدا ان هم ما فهمش ايه يعني طبعا اكرم حسني جميل جدا طبعا في الكوميديا ومحمد ممدوح كان طالع برده من آه، من آه، من جراند اوتيل وطالع من طريقي وكان عامل ادوار حلوه جدا فهو هيعمل كوميديا هو راجل بتاع دراما وكده okay يعني لكن آم، ومحمد ثروت طبعا كوميدي جميل جدا آم، كتير قوي ما اتفرجوش عليه وقت ما نزل لكن بعد بعديها ما فيش حد ما اتكلمش على الفيلم ده وبالذات كمان عمال يشتهر اكتر كل ما بيقدم كل ما بيشتهر اللي هو عارف انت ايه زي الجبنه الرومي كده كل ما بتقدم كل ما بتحلو هو ده اللي حصل مع فيلم بنك الحظ يا جماعه الفيلم ده تقريبا من اكتر الافلام اللي بتضحكني جدا يعني الصراحه الثلاثه مع بعض طبعا احنا عارفين ان هم بيخططوا لسرقه البنك اللي هم بيشتغلوا فيه وطبعا زئروا اللي هو محمد ثروت واحد صايع آه، جايبينه معاهم عشان ايه هو بقى ايه آه، هو صاحبهم واللي هو ايه تعالى يلا بقى عشان تساعدنا في سرقه البنك يا جماعه المشهد المشهد اللي محمد ثروت بيقعد يتضرب بالقلم من طبعا آه، الفنانه رمنه محمود الله يرحمها طبعا كان في منتهى المسخره وهي عماله تضربه وهو رمى السيجاره على الارض وطي لا انا وطي لا أنا وطي لا اتضرب اه يعني مشهد يا جماعه في منتهى ال- الكوميديا الصراحه وكمان الفيلم يا جماعه وهم بيخططوا للسرقه انا بيموتني من الضحك الثلاثه مع بعض تريو كده جامد جدا وكان مفاجاه حلوه قوي وعلى فكره انا بحب الفيلم لغايه قبل الحته ما يبتدوا السرقه قبل بقى ما يجي بقى بيومي فؤاد وكده انا م- قشطه يعني بقى اللي هو تضحك اه بس مش زي الجزء الاولاني الجزء الاولاني الصراحه من الفيلم في منتهى الجمال ومنتهى الكوميديا فعلا كان a breath of fresh air يعني فده كان مفاجاه برضو فيلم آه، بنك الحظ زي ما قلت لكم كل ما بيقدم كل ما بيحلو اكتر سمعت اخيرا ان يقال ان هما بيحضروا الجزء تاني يا رب يبقى زي الجزء الاولاني كده يبقى اللي هو ايه كوميديا الموقف كده وان هما يقعدوا يقولوا حاجات تضحك ما يبقاش افيهات والنبي والنبي ما يبقى افيهات واتمنى ان هو يتعمل حلو بس انا اعتقد ان صناع العمل ممكن طبعا ايه يبقوا آه، ياخدوا بالهم جامد ان ايه ما يغلطوش نفس الغلطات اللي افلام كوميديه كتيره بتقع فيها دلوقتي يا يا رب يطلع حلو واتمنى يطلع الكلام ده صحيح ونيجي دلوقتي احنا دلوقتي في ال top 2 دلوقتي في القائمه بتاعتنا ال top 2 معانا دلوقتي يا جماعه مسلسل وفيلم هنبدا بالمسلسل الاول انا بصوا المسلسل ده انا ما كنتش متحمس له خالص الصراحه وما كنتش اتوقع انه هي... كان هيعجبني قوي كده وانا على فكره انا في الاول ما اتر- جاي في رمضان طبعا وانا ما اتفرجتش عليه من الاول غير مثلا ما جيت في الحلقه السادسه والسابعه قلت لا بقى لا ايه ده ده لا ده حلو بقى لا نكمله وطلع في منتهى الجمال من اضحك المسلسلات اللي الواحد شافها مؤخرا وهو طبعا مسلسل ب 100 وش يا جماعه هنقول ايه على ولا ايه ولا ايه في المسلسل ده طبعا بطولة آه، نيلي كريم آه، آسر ياسين وطبعا الفرقة كاملة بتاعت العصابة بتاعتهم وهم بيسرقوا وبينصبوا وجميع كل الناس اللي كانوا في الفيلم كان في المسلسل كانوا كلهم حلوين قوي قوي وطبعا كان اخراج المخرجة الرائعة طبعا تاني برضو آه، كاملة ابو ذكرى آه، ليه انا بقول انا ما كنتش متحمس للمسلسل ده وما أعتقد- واعتقد ناس كتير برضو هتقول كده ان بصوا كان بقالنا حوالي فوق العشر سنين نيلي كريم مسلسلاتها بتكئبنا وطبعا من اول مسلسل سجن النساء بعدها تحت السيطره بعدين المسلسل بتاع مستشفى المجانين ده انا مش فاكر حتى كان اسمه ايه انا ما فكرتش اصلا نتفرج عليه انا مش ناقص كآبه فقلنا ايه يعني ها- انت هتقعدي تكملي في كآبه وبتاع كوميدي لا، بقول لك ايه هتقلشي لا يا معلم انا احنا كلنا اللي قلشنا الصراحه المسلسل يا جماعه كان في منتهى الجمال واخراجه كان حلو قوي طبعا العصابه وهي بقى بتقعد تخطط للسرقات وسبعبع وماجي وطبعا وسامح الضلالي وكابتن فتحي طبعا مصطفى درويش الله يرحمه وحماده الهاكر لا لا لا لا لا مسلسل انا اتفرجت عليه مس- مرتين انا من المرات القليله اللي اتفرج على مسلسل مصري مؤ- من القريبين يعني او من اللي انتجه قريب اتفرج عليه مرتين الصراحه كان المسلسل ده منهم ومن المرات القليله اللي يعجبني الصراحه آه، اغنيه مهرجانات انا ما بحبش المهرجانات خالص ماليش فيها لكن اغنيه مليونير مليونير بكره هبقى مليونير دي الصراحه كانت يعني حلوه جدا والمسلسل كان في منتهى الجمال وفاجئنا كلنا فكان فعلا surprise حلوه جدا آه، احنا دلوقتي بنسجل في احنا فين دلوقتي احنا في سبتمبر 2023 يقال ان نيلي كريم بتجهز آه، لمسلسل كوميدي جديد في رمضان اللي جاي يا يا ريت يا ريت يطلع بنفس المستوى دوت يا ريت ما يقلش فطبعا كان مفاجاه لينا كلنا وطبعا عمل بقى cult following حلو جدا وعمل ايه cultural significance كده اللي هم ايه الاغنيه تشتغل لما الناس تبتدي ايه بتجهز بقى ايه النصبايا إيه العصابه بقى يطلعوا طبعا في المهرجانات وكده قال يعني لسه بقى بيسرقوا وكده فلا كان إيه يعني حلو قوي وطبعا مش هننسى طبعا دور سلوى محم... آه، محمد علي آه، مامة آسر ياسين اللي هي بقى الشيك بقى نادي الجزيرة وبتاع وباسم الأمير يعني لا مسلسل جميل جدا جدا جدا يعني رقم واحد معانا في القايمة الفيلم اللي محدش كان يتوقع خالص انه هيطلع حلو ومحدش تقريبا كان واخد باله ان الفيلم ده نزل واحنا طبعا بنتكلم يا جماعة انتاج سنة 2000 ف- فيلم ثقافي اتفاجئنا بيه كلنا بصوا يا جماعه الفيلم ده لما تم الاعلان عنه هي كانت برضو معموله له بادجت صغيره قوي لان كان طبعا آه، ابطاله والكرو بتاعه كانوا لسه ناس برضو في بدايه اعمالهم والفيلم كان معظمه اصلا كلهم ناس لسه جديده خالص كان فتحي عبد الوهاب لسه عامل بس آه، صعيدي في الجامعه الامريكيه كان احمد رزق لسه برضو طالع في مسلسل مع نور الشريف الرجل الاخر وطبعا احمد عيد كان لسه برضو طالع في آه، حمام في امستردام دو- دور صغير جدا وطبعا م- في شورت وفانيلا وكاب مع احمد السقا الفيلم يا جماعه نزل كمان توقيته كان حظه وحش ليه بقى لانه كان نزل في سنه 2000 في عز او في بدايه او around الفتره اللي كان فيها الانتفاضه الفلسطينيه فطبعا لما نزل في الوقت ده ناس كتير جدا كانوا ايه مش فايقين كانوا عاملين طبعا الاخبار وكلها كانت اخبار مش حلوه خالص وكان يعني قليل كده ما حد عايز يتفرج على فيلم كوميدي في الوقت الحالي فايه للاسف الفيلم اتظلم بعد كده بقى مفيش حد ما اتكلمش على الفيلم ده طبعا الناس بقى ايه جابته بقى على سيديهات وابتدى يتعرض على ART تقريبا قعد في ART يتعرض لش- لشهور كتيره جدا وكلنا اتفرجنا عليه يا جماعه الفيلم فعلا الصراحه فاجئنا كلنا وطبعا فكرته طبعا الاكتر من كوميديه هم ثلاث شبان عواطليه صيع ال- مهمتهم ان هم يتفرجوا على فيلم قليل الادب فيلم ثقافي على شريط فيديو آه، عايزين بقى ايه كل كل الفيلم بيدوروا على مكان فيه فيديو فيه تلفزيون وطبعا ما ننساش يا جماعه برايز اللي هو ال encyclopedia بتاع ال- ال encyclopedia بتاع الافلام الثقافيه ايوه برايز احنا الوضع اختلف معانا تماما دلوقتي وطبعا الميم ده اشتهر جدا يا جماعه الفيلم يا جماعه جايب لك فعلا ازاي الشباب تعبان قوي في الفتره دي ازاي كلنا ايه آه، آه، هممنا نتفرج على فيلم ثقافي واللي هم ايه آه، هنروح اي حته هنروح في مزرعه هنروح هنروح في وسط ميت عشان نجيب آه، شر... آه، نجيب فيديو نشت... ن- نشغل الفيلم عليه هنجيب وفي الاخر طبعا المفاجاه الفظيعه في اخر في اخر الفيلم لما شغلوا الفيلم طلع في الاخر حد مسجل مجلس الشعب من اللي كانت بتيجي على القناه الاولى آه، فعلا كان آه، في حد في الدنيا يسجل مجلس الشعب فلا فيلم يا جماعه مفاجاه كبيره جدا وزي ما قلت هو كان انتاج انتاج العدل جروب واخراج طبعا المخرج والسيناريست ال underrated جدا واللي انا بحبه قوي محمد امين اللي ادانا بعد كده اعمال زي آه، آه، ليله سقوط بغداد بنتين من مصر فبراير الاسود يعني مخرج انا بحبه جدا الصراحه بيحب ال dark comedy زي ما اتكلمنا عنه قبل كده برضو في اعماله ال underrated فالفيلم يا جماعه كان يعني a very very pleasant surprise وقعدنا كلنا نتكلم عنه كلنا نجيب لقطات منه ولغايه النهارده طبعا ايوه يا برايز والوضع اختلف تماما دي ميم مشهوره جدا إيه، ما اعتقدش يعرفوا يعملوا له جزء تاني عامه لان آه، شرايط فيديو ما بقاش فيه شرايط فيديو خلاص إيه، يقعدوا يقفوا في كباين او يقفوا في كشاك عشان يتكلموا في تليفونات انت معاك الموبايلات إيه، محتاج برايز عشان يقول لك تروح فين انت مش محتاج برايز خلاص يعني الدنيا اختلفت دلوقتي فما اعتقدش ان هم يعملوا له جزء تاني واتمنى ما يعملوش كل- جزء تاني ل This Cult Classic بس يا جماعة وادي كده نهاية القائمة بتاعتنا النهاردة إيه، للمسلسلات او الافلام اللي فاجئتنا وطلعت انها مفاجأة حلوة جدا وما كانش حد يتوقع انها تطلع حلوة او او ت- تنجح فاتمنى تكون الحلقة عجبتكم آه، طبعا بشكركم جزيلا وبشكركم على حسن استماعكم طبعا بستأذنكم زي ما احنا متعودين فضلا وليس امرا لو الحلقه عجبتكم تدوني ريتنج وتعملوا آه، تشغلوا notification على Apple Podcast وعلى Spotify وتعملوا follow لل channel وطبعا بشكركم اعزائي المستمعين والقاكم ان شاء الله في الحلقه القادمه